بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تيموساوس الأولى ستة بعنوان أما أنت يا إنسان الله فاهرب أما أنت يا إنسان الله فاهرب من أول عدد ثلاثة إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى فقد تصلف تصلف يعني إيه؟ يعني اتغر و... و... وتصلب زي يعني الصلف زي الغرور والكبرياء والعند وهو لا يفهم شيئا اللي يدخل في المرحلة دي مرحلة الصلف يعني الكبرياء الأعمى بقى يبقى مش, مش شايف حاجة يبقى عمال يقول كلام بس هو مش فاهم حاجة فيعلم تعليم غلط ومصر ان هو صح دي يسبقها الصلف بل هو متعلل متعلل يعني ايه عليل عليل يعني مريض متعلل يعني عنده كذا علة بمباحثات ومماحكات الكلام ساعات تبقى زي المرض المباحثات والمماحكات يعني ما ده مرض الحكاية مش شطارة كلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية ومنازعات أناس فاسد الذهن وعادم الحق يبقى تيموساوس هنا بولس بيحذره بيقول له حاسب في ناس هتقعد تعلم تعليم غلط وعلى مزاجها ودول ناس ما بيفهموش إنما الصلف خلاهم يدعوا المعرفة ويعلموا على هواهم ويدخلوا نفسهم في متاهات ومماحكات ومباحثات تنتهي بافتراء وبظن رديء وبخصام وده كله ده مالوش علاقة خالص بالتقوى طب أمال إيه التقوى؟ منازعات أناس فاسدي الذهن وعادم الحق يظنون أن التقوى تجارة يبقى مثل هؤلاء اللي بيدخلوا في مباحثات عشان يثبت صحة كلامه هو كلامه غلط ده لازم له غرض يظن أن التقوى تجارة تجنب مثل هؤلاء يعني مع أن تيموساوس أسقف هنا المفروض هو اللي يقول لهم وقف قال له بعد عنهم ما تدخلش معاهم في المناقشات دي مهاترات ملهاش لازمة ودول ناس ما بيسمعوش والصلف عميهم وتجنبهم مش هتكسب من كلام معاهم عشان كده بعض الناس تقول انتوا ليه مش بتكلموا الناس اللي بتعلم تعاليم غلط احيانا نتكلم بس لما نلاقي الصلف خلاص يبقى شعارنا تجنب مثل هؤلاء هنضيع وقت ليه خلينا في ولادنا وخلاص نفوسنا بدل هم الصلف عميهم ومش راضيين يسمعوا وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة كل الآيات دي بتتكلم عن خطورة محبة المال وأما أنت وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين الجزء ده الحقيقة جميل ومهم جدا وبالذات في الزمن اللي يسود فيه عبادة المال الأول نبتدي بالآية بتاعتنا أما أنت يا إنسان الله يعني الرسالة هنا بتقول الدنيا كلها بتمشي ورا الفلوس والناس عاوزة تبقى أغنياء الذين يريدون أن يكونوا أغنياء ده هدف عند غالبية البشر هدف يريدون أن يكونوا أغنياء قال يسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك أما أنت يبقى أنت لازم تبقى مختلف في الحتة دي يبقى السؤال هنا هل أنا مختلف؟ هل أنا أول هدف في حياتي إن أنا أبقى غني؟ هل الموضوع ده شاغلني؟ ما أنا لو كنت كان الموضوع ده شاغلني يبقى أنا مش تبع أنت ده ما ينفعش ينطبق علي أما أنت يا إنسان الله شوفوا التعبير كمان المرة الوحيدة يمكن اللي مكتوبة في الكتاب كلمة إنسان الله بالبلدي بتاع ربنا يا بتاع ربنا أنت اوعى يكون فيك كده اوعى تكون بتفكر زي بقية الناس اوعى تكون بتجري ورا الفلوس زي ما الناس بتجري ورا الفلوس وانت اكتر واحد عارف البلاوي اللي من ورا الفلوس اما انت يا انسان الله يبقى السؤال الاولاني هو انا انسان الله ولا مش انسان الله هل ينطبق علي التعبير انا بتاع ربنا في العهد الجديد التعبير ده بياخد اشكال كتيره مثلا في ايه تقول ايه الذين هم للمسيح شوف التعبير الذين هم للمسيح يعني انت ملك للمسيح يقول قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات انتم للمسيح في ايه تقول كده والمسيح لله الايات دي بتفهمنا ان احنا مش ملك نفسنا احنا ملك ربنا وانت انسان الله يعني بتاع ربنا فلازم تبقى مختلف هتقول ما انا مختلف يعني مش بمشي زي ما الناس بتمشي ومش بقول زي ما الناس بتقول لا غرضك ايه وهدفك ايه في الحياة يحدد كمان قد ايه انت مختلف وتبان قوي في كلمة الذين يريدون ان يكونوا اغنياء لو جبنا مئة شاب وسألته قول بضمير صالح كده وبصدق ايه غرضك نمرة واحد أكتر من تسعين شاب هيقولوا عاوز أبقى غني تصدقون دي حقيقة يمكن الكبار فيكم الأيام علمته إنه ما تستاهلش بس اتعلم الدرس ده بعد ما تقطع نفسه إنما الشباب للأسف عينهم زيغ على الفلوس لأن كل الدنيا بتتكلم على الفلوس وكل الإعلام بيقول الفلوس هي إله العصر وإنه الدولار ده هو ملك الدنيا وإنك تبقى وتبقى وتبقى لما يبقى معاك فلوس والشيطان بيبشر بالفكرة دي في كل بلد في العالم أيا كانت دياناتهم وجنسياتهم عشان كده الكتاب قال إن عبادة الفلوس عبادة أوثان الطمع هو عبادة أوثان احنا فاكرين ان الوثنية اختفت من زمان الوثنية راجعة النهاردة بأقصى صورها والناس بتعبد الفلوس بجنون عشان كده قال تعبير غريب قوي يقول يقعوا في فخ وتجارب وشهوات غبية صحيح شهوات غبية يعني هو تجري على الفلوس لدرجة تدوس على ابنك وعلى صحتك وعلى بيتك يعني اي واحد من بره يقول ايه ده غباء ايوه بس هي الفلوس بتعمل كده شهوات غبية ومضرة وبتعبير معلمنا بولس تغرق الناس يغرق الواحد خالص يفطس في العطب والهلاك يبقى حاجة تميزنا أما أنت ان لازم الفلوس تبقى تحت رجليك مش فوق راسك من اجل من اجمل تعبيرات سفر الاعمال ان كل اللي جايبين فلوس كانوا يضعونها تحت اقدام الرسل كان الكنيسه رافعه راسها فوق للسماء وبطرس ويوحنا وامثاله ما يشيلوش مليم في جيبهم ويدخل الهيكل يقول له ليس لي فضه ولا ذهب انا بشيلش فلوس انا ليا حاجه تاني انا شايل المسيح واحد زي بولس يقول خسرتها خالص عرفت انها هتعطلني خسرتها تمام كان غني على فكرة بولس كان ابوه اقطاع كبير خسرت كل الاشياء وانا احسبها زبالة زي اللي بيرمي زبالة تصور النهاردة واحد يرمي الفلوس كأنه بيرمي زبالة ويبقى مبسوط اللي بينظف بيته من الزبالة بيبقى حاسس انه بيرتاح توصل مع بولس لكده خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه أما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا الأول خلينا نتكلم عن خطورة محبة المال تاني هنا الكتاب بيقول محبة المال أصل لكل الشرور أصل لكل الشرور يعني ما في شر في الدنيا ملوش علاقة بالفلوس قول أي خطية هتلاقيها بطريقة direct أو indirect مرتبطة بالفلوس الغضب مرتبط طبعا الإدانة مرتبطة طبعا الكذب مرتبط ده ابن محبة المال ابن البكر الغش مرتبط طبعا العداوة قساوة القلب الخصام القتل السرقة أنا بقول وأنتوا بتفكروا مش كده ما تلاقيش في واحدة من دول ملهاش علاقة بالفلوس صحيح في أسباب تانية للغضب وفي أسباب تانية للإدانة إنما ما تقدرش تقول إن محبة المال ملهاش علاقة بدول لا ليها أكيد اللي الفلوس شغلاه يقع في كل حاجة يقع في كل حاجة حتى الزنا له علاقة بمحبة الفلوس لأنها بتهيأ له حاجات معينة بت... ظروف معينة كل الخطايا ليها علاقة بمحبة التجديف على ربنا الإلحاد ما هو اللي, بي... اللي الفلوس بتعميه وتشغله بيقعد رجل على رجل يقول أنا مش محتاج ربنا هيعمل لي إيه ربنا ما الفلوس بتعمل كل حاجة بيقول كده فالفلوس هنا بت... بتخنق آه ياما قصص في الكتاب فضحت بشاعة وقسوة محبة المال على الإنسان أشهرهم قصة الغني الغبي الغني الغبي إيه مشكلته؟ الحقيقة الراجل ده ما تقالش عليه إنه ظلم وافترى ولا قتل ولا زنى إنما واضح من الكلام اللي بيقوله إن في خطية واحدة بس ضخمة جدا أم الخطايا إنه بيحب الفلوس جدا يا نفسي استريحي وكلي واشربي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة أبني مخازني أهدم مخازني وأبني أعظم منها ها؟ ما كل دي نغمات محبة المال ومحبة القنية قال الصوت يقول له إيه نفس التعبير اللي قاله تيموساوس هنا يا غبي وقعت في كل الشهوات الغبية حبيت نفسك وفلوسك ولا حاسس بالفقير اللي على بابك ولا حاسس بالدنيا والألام اللي فيها هذه الليلة تؤخذ نفسك منك فهذه التي أعددتها لمن تكون أما أنت يا إنسان الله فاهرب هنشوف هنهرب إزاي محبة المال مش دايما تبقى محبة فلوس وأرقام ساعات تاخد أشكال مختلفة يعني الستات أغلبهم لما يسمعوا موضوع عن محبة الفلوس يقول الحمد لله ما عندناش لأن كلهم يحبوا يصرفوا إنما ما يحوشوش ما يحبوش يعني يتفرقش معه إنما لا محبة المال موجودة ستات ورجالة بس بتاخد أشكال مختلفة يسموها بقى في علم الآباء القنية أو الممتلكات مقتنيات ما هي نفس النوع بس بشكل تاني تحب اللبس وتحب العربية وتحب الذهب وتحب هي نفس الكلام ده محبة مال بس بلغة أخرى هو يحب أرقام في البنك وهي تحب ذهب في البيت والاتنين تحت إيد الشيطان محبة مال أصل لكل الشرور تبان إزاي مش عاوز أصعب عليكم المأمورية تبان بتفرح قد إيه بالحاجات دي وبتزعل قد إيه عليها لما تروح تكشفها على طول الحتة دي ما هي محبة يعني إيه واحد متعلق بحاجة بيحبها فلما تروح يزعل ولما تيجي يفرح يبقى بانت على طول ان فيها محبة هتقوله بس يعني ما منحسش خالص لا بخسارة ولا مكسب يمكن اعلى مننا كلنا بس هي دي المثالية اللي مطلوبة مننا هي دي الفلوس اللي تحت الرجلين انك توصل في يوم من الايام ربنا يديك لو ما وصلتش في الدنيا توصل في السماء يعني ما في السماء هتبقى تحت رجليك طبعا ملهاش اي العملة دي مش مستخدمة خالص في السماء لما يدخل واحد بمليار دولار يلعبوا بيها بنك السعادة فوق ما لهاش أي استخدامات في السماء يقولوا له ما, ما نتعاملش بالحاجات دي خليها في الدنيا الكلام الفاضي الورق بتاعكوا ده والذهب بتاعكوا ده ده كلام فاضي ما ملوش استخدام عندنا في السماء خالص فمحبة المال بتاخد أشكال كتير يصعب عليك أقول لك حاجة تاني تدل على محبة المال حكمك على الآخرين مرتبط بفلوسهم ولا لا دي تكشف على طول محبة المال إذا كنت بتقوم احتراما للغني ولا تحترم الفقير اعرف انك واقع تحت محبة المال طبعا مغلوب منها لسه إذا كنت بتتعامل مع الناس وفي ذهنك دايما اللي قدامك معاه كام يبقى أنت واقع تحت محبة المال فمحدش فينا يقدر يقول إنه ما عندوش محبة المال واحد من القديسين قال التعبير ده قال أشك أن هناك إنسان لم يدخل القبر وقد خلا من محبة المال يعني إيه؟ يعني لما يدخل القبر أقول نضف قبل كده بلحظة أشك إنه واحد ممكن يكون ما فيهوش حتة شوفوا قد كده القديسين كانوا واعيين إن الخطية دي ما بتسيبش حد ما بتسيبش حد أما أنطونيوس اللي باع آلاف الأطيان ناحية بني سويف تركها يعني للغلابة بقى الشيطان في الصحراء يخليه يمشي والرملة تبرق تحت رجليه تبقى ذهب زي الأفلام بتاعت العيال يخلي له الرملة تحت رجليه ذهب وهو يكمل مزاميره عادي ولا كأنه ماشي على ذهب ولا هم هو عارف انه بيتحارب عارف انها حرب ذهب تحت رجليه ما يبصلوش عشان يرجعه يرجعه تاني يشتاق للذهب والأطيان أبدا وعشان كده بقى أب أنطونيوس محبة المال أصلا لكل الشرور أبونا يعقوب زمان ابن إسحاق ابن إبراهيم كان مغلوب من الفلوس أو من المقتنيات ما كانتش الفلوس فلوس ساعتها كانت مقتنيات فتلاحظوا لما راح عند خاله لبان بقت عينيه زايغة وابتدى يمكر ويكذب ويغش ويتلائم ويلف ويدور وربنا لأنه وعده مش هسيبك ما سابوش لأن في ناس تقول الله طب ما أنا ماشي غلط إنما في بركة أيوة في بركة ده مش معناه إن ربنا موافقك على غلطك إنما ربنا بيطول باله عليك وبيقول لك يا حبيبي أنا مش بعاملك زي ما أنت بتعاملني في واحد يقول طب ما أنا ماشي غلط والفلوس بتزيد أيوة ده ربنا بيخجلك بذوقه ساب بعض مؤامرات يعقوب تنجح إنما كان بعد كده بينضفه من الخطية دي في آخر حياة يعقوب رجعوا ولاده من مصر بعد بقى ما يوسف مات افتكر ان يوسف مات والمجاعة جت ويعقوب اتعامى من العياط وعجز وكركب رجعوا ولاده من مصر بيقولوا له مفاجأة يا بابا بعد ما دفعنا فلوس القمح اللي اشتريناه من مصر لقينا الفلوس رجعت في الحمير تاني في الجراب بتاع كل حمار قال لهم عليا انا الكلام ده يا ولاد تاخدوها ترجعوها تاني بقى يعقوب يقول كده ده الفلوس رجعت لوحدها وهي فعلا رجعت لوحدها يوسف قال للصبيان بتوعه رجعوا الفلوس ما رضاش يقول لهم دول اخواتي ما يدفعوش فالاسباط ال11 كانوا ابرياء ما سرقوش قالوا له فعلا لقينا ربنا رجع لنا الفلوس اللي دفعناها لو يعقوب زي زمان ده من الهوى بقى يعني يبقى فرحان قوي ابدا قال لهم تاخدوا الفلوس ترجعوها مصر مش حقنا الحاجات دي مش بتاعتنا رجعوها رجعوها ده يعقوب اللي بيتكلم اللي كان بيضحك على خاله عشان يطلع منه خروفين ايوه امال ايه اتعلم الادب وعرف انها تحت رجليه ملهاش اي قيمه رخيصه قوي وكان احلى خبر في حياته مش بقيت اغنى واحد زي جدك ابراهيم كان احلى خبر في حياته ابنك حي يوسف حي قال بس أشوفه وأموت مش عاوز تاني مش عاوز حاجة تاني كان زمان بيتمنى يبقى زي جده إبراهيم إبراهيم كان أغنى واحد على الأرض إنما أبونا إبراهيم بقى ما كانش عنده محبة المال العجيب إن هذا الغني أغنى أغنياء عصره لم يكن يحسب أمواله ولا يعرف ما يملك خالص كان كل ملكه رمل كان كل الملك بتاعه وعد ربنا عيالك يبقوا زي رمل البحر وما شافش بعينه حتى رمل البحر ملكك ايه يا ابونا ابراهيم حته خيمه وزوجه عجوزه وهو ما يعرفش ان وراه يعني رجالته بس الرعاه 318 وفي الوقت ده رقم كبير قوي لكن هو ما عندوش خالص تفكير في الحاجات دي ويوم ما لوط جه قال له خناقه بين الرعاه والرعاه الدنيا زحمت وبتاع قال له يا ابني شوف انت تحلها ازاي شوف تحلها ازاي الدنيا مفتوحه الحته اللي تروحها هروح عكسها طب ما تحسبها احسبها بالورقه والقلم الحاجات دي عاوزه عقل ابس العقل ده ايه يختار بقى هو الجنه الارضيه لوط وابراهيم يعينه على السماء عاوز الجنه السماويه لوط يختار الاخضر الدولار يطلع سدوم وعموره اما ابراهيم يختار الاصفر الصحراء يطلع الصوم والصلاه بتاعتنا احنا في الصحراء يطلع ابونا ابراهيم في الاخر ابو الاباء ولوط يا عيني يطلع ايه يدخل السماء بيعرج كده يخلص كما بنار داخلها لوحده من غير مراته ولا عياله وداخلها مهان في جسده حاجة حاجة تزعل كل ده ليه محبة المال إبراهيم غلبها لوط اتغلب منها أصل لكل الشرور الوصية إيه أنت يا إنسان الله اهرب إيه اهرب دي اهرب من محبة المال نهرب إزاي اولا وصيه الهرب في ناس بتستغرب تستغربها لان في وصايا كتيره بتقول لك جاهد حارب فاحنا بنفتكر ان الحرب الروحيه دايما اقف وصد انما في نوع من الحروب الروحيه الهروب جدعنه مش الهروب هنا جبن لا ده الهروب حكمه يا ريت وابونا ادم وامنا حواء كانوا هربوا كانش حصل اللي حصل بقى الشيطان جاي يقول لهم تبقوا ما تبقوش وحواء بتسمع يا شيخ اجري اجري هربي ده الشيطان هيضيعك وهيضيع ولادك ونسلك كلهم ما هربتش انما واحد من ولادها بعد اجيال جات له الخطيه لغايه عنده ساب هدومه وجري فصار عظيما في نظر الله انت يا انسان الله اهرب من هذا يوسف في بيت فوتيفار تيجي الشهوه لغايه عنده وببلاش ومن امرأة سيده ومفيش حد يعرف ربنا في البلد دي وهو يقول حاشا لي أن أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله يسيب هدومه ويجري اهرب يجي لك قرش سهل اهرب حاسب القرش السهل وراه بلاوي كتير ما تفرحش يجي لك قرش آه مش عارف اوصفها يعني مش جاي كده يعني لافف قبل ما يجي لك ما بلاش بلاش يدخل بيتك ده ده داخل بيتك ومعاه عصابة شياطين اوعى تفتكر انه داخل ساكت يجي لك حاجة تزغلل عينك ويتنافسوا عليها سيبها لهم سيبها لهم هما مالهمش غير الدنيا انت بتاع السما يجروا وراها يجروا وراها انت تجري وراها ليه أما أنت يا إنسان الله اهرب اهرب من كل إغراء يهددك ده في ناس من التقوى تقلق وهي بتشتري حاجة جديدة مش تقلق يعني كقلق تراجع نفسها لو انشغلت زيادة بالموضوع تاخد موقف وتقول مش هشتري طبعا بالنسبة لنا احنا نقول دي دروشة بقى ودي حسوكة ووسوسة لا عند بعض الناس ده تدقيق ما يسمحش لدماغه انها تنشغل زيادة بشراء وبيع ابدا تيجي زي ما تيجي احنا هنضيع دماغنا في الحاجات دي هنضيع وقتنا في الكلام ده احنا وقتنا للصلاة للخدمة لخلاص النفوس للكتاب المقدس البيعة تخلص زي ما تخلص والشروة تمشي زي ما تمشي دول ناس بصين وفاهمين انت يا انسان الله اهرب من هذا انما نقعد نفاصل بالساعات طبعا محبة مال واللي بيفاصل ده بيفاصل ليه مش عشان ما بيحب الفلوس أغلب مشاكل الدنيا النهاردة فلوس أغلب المشاكل الزوجية فلوس الخسارة والوقعة بين أخ وأخوه فلوس إيه ده والشيطان ماشي فرحان في الدنيا والمسيح له المجد حزين على قد ما مغرق الدنيا خير على قد ما الخير بقى سبب نكد ليه؟ عشان محبة المال إنما ربنا غني جدا بقى ربنا اللي دفع فينا دم ابنه وبيحضر لنا أبدية يستخسر فيك مليار دولار أنا معرفش مليار كام بس أهو رقم يجي إيه يعني ده جنب الأبدية ولا حاجة طبعا يجي إيه جنب دم المسيح ولا حاجة طب قول له عاوز مليار دولار يقول لك طبعا سهلة أوي بس يقول لك مش هديلك عارف ليه؟ لأن لو ادالك تضيع إنما لو المليار دولار أنت محتاجهم ويوصلوك السماء تاخدهم النهاردة قبل بكرة أسهل حاجة أسهل حاجة يدوس على زرار ينزل بنك من السماء دي ما تكلفش حاجة في المسيح إنما اللي بيكلفه خلاص نفوسنا ده اللي بيطلع عينين ربنا لكن من ناحية الفلوس إزاي ما يكونش عندنا إيمان بالبركة إزاي ولاد ربنا يعولوا هم الأكل والشرب واللبس إزاي لأن محبة المال غلب أصلا لكل الشرور أما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا أنت بتهرب ولا لا احسبها بقى ده الواحد يهرب حتى أنه يفكر زيادة في القرش مجرد أنه فكر زيادة بقت خطية يهرب من كل أنواع الفصال من الحاجات اللي تساعدك تهرب من محبة المال العطاء القرش اللي يتعبك طلعه بره جيبك أحسن واحد يقول لك القرش ده أعمل بيه إيه بدل خدت يمين شمال تعمل بيه إيه لا شكله هي... هيقلب بواخ حطه في حاجة ربنا أحسن ده في قديسين يحكوا مرة عن راهب قديس دخل له واحد يزوره قال له اطلع بره اطلع بره قال له ايه بونا انا عملت حاجه قلع طلع قلع الجزمه ودخل قال له اطلع بره اطلع بره مش فاهم ايه الحكايه دي قلايه مش كنيسه وبعدين قال له يا بونا انا غلطت في حقك انا عملت حاجه قال له يا ابني ارمي اللي في جيبك الاول انا القلايه دي ما يدخلش فيها مليم معاك حاجات توسخ القلايه طبعا دي يعني شغل رهبان بس شوفوا من كتر ما هو كاره الفلوس وسامع عنها وعن بلاويها قال له ما يدخلش القلاية بتاعتي قرش ساغ بيجيب لي حرب بيضيع مني سلامي خليه بر ارميه بر حطه بر أنت يا إنسان الله اهرب الدنيا كلها تجري وانت تجري الناحية التانية يعني لو لقيت فلوس اللي يلحق ياخدها لو قلنا مثلا في مبلغ هنا مين يجي ياخده من غير تعب الشاطر اللي يجري الناحية التانية ده الحكيم لأنه اعتبر إن في شيطان على الترابيزة لأن قرش بدون تعب وبدون حق لازم وراه خطايا كتير إنما كل الدنيا تجري طبعا مرة واحدة بتقول لي ممكن تحط شهادة المليونير على المذبح عشان تكسب شهادة المليونير عشان نفسها في مليون جنيه ببلاش صحيح وهي إنسانة بسيطة ما, ما تقصدش قلت لها لا الحاجات دي ما تتحطش على المسبح لكن شوفوا الناس بتفكر إزاي نفسها في قرش ببلاش كده طبعا فيها محبة مال ما نجملش الصورة احنا احنا غرقانين في محبة المال والانشغال بالحاجات دي زيادة كم واحد فينا بيفرح لما يعمل خير أكتر ما يفرح بالقرش اللي جاي كم واحد فينا بيفرح لما يطلع القرش مش لما يدخل القرش احنا احنا تبع انسان الله ولا تبع محبة المال لازم الواحد يفحص نفسه هل معنى كده ان المأمورية ملهاش حل لا شوف يقول ايه اما انت يا انسان الله فاهرب من هذا طب هجري هجري فين ده كل الدنيا بتجري في الاتجاه ده لا في اتجاه تاني اهرب من هذا واتبع البر والتقوى والايمان والمحبة والصبر والوداعة في سكة كتير قوي تجري فيها بدل ما تجري على الفلوس اجري على البر اجري على الخدمة اجري على القداسات اجري على الخلوات اجري على الكتاب اجري على عمل الخير هو ما فيش غير الفلوس هدف ده أخيب هدف في الدنيا اجري على حاجة تانية اتبع يا سيدي المجالات كتيرة قوي تدخل السماء البر والتقوى والصبر والوداعة والمحبة والإيمان خلي ده شغلك الشاغل وده يستهلك جاري واركضوا لكي تنالوا في واحد يبقى بياكل الحاجات أكل حاجات الروحية جاهد أصل الموضوع مش سهل عشان تطلع من جسمك محبة المال هتقعد تدعك لأنه بقالها سنين من وانت صغير اتغرس فيك حب الفلوس كلنا كده جاهد جهاد الإيمان الحسن إيه تاني يساعدك تغلب محبة المال شوف الآية دي امسك بالحياة الأبدية اللي عينه على الحياة الأبدية السماء الفلوس رخيصة وتافهة اللي مش قادر ي... مش بس عينه ده شوف مش بيقول له بص على الحياة الأبدية ده بيقول له تعبير غريب جدا بيقول له امسك في الحياة الأبدية دايما أفتكر كانوا يعلمونا في تربية الأطفال يقول لك ما تاخدش اللعبة من إيد الطفل بالعافية لازم يزن إنما تعمل إيه؟ تجيب له حاجة وتقول له شايف دي حلوة إزاي؟ يقوم يضطر يسيب وياخد أو ربنا بيعمل معانا كده يقول بصوا الحياة الأبدية شكلها أحلى خدوا الحياة الأبدية سيبوا اللعبة الخايبة اللي في ايديكم دي اللي هتحرقكم فيقول واحد مننا لو طفل يصدق ربنا ويسيب اللعبة الخايبة بتاعة الفلوس ويمسك في اللعبة الحلوة بتاعة الحياة الأبدية فمش بيقول له بص على الحياة الأبدية هتقول أنا مش شايف إنما بيقول لك امسكها امسكها في إيدك امسك الحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا أنت مدعو للحياة الأبدية ما تضيعهاش من إيدك معنى كده انها في ايدك ليه الحياه الابديه هي الكتاب والحياه الابديه هي عمل الرحمه والحياه الابديه هي الذبيحه اللي على المذبح والحياه الابديه هي التوبه والخلوه طب ما هي في ايدك ما هي في ايدك اهي مين قال ان الحياه الابديه بعيد مش بعيد ولا حاجه ده انت ماسك فيه امسك فيها بقى بايدك واسنانك وخليك حريص عليها جدا وسيب اللعبه دي سيبها يحصل لها اللي يحصل لها صدقني لو عرفت تسيبها هتلاقيها زادت وتلاقيها ماشية لوحدها ده وعد ربنا هذه كلها ايه تزاد لك اوعى تفتكر انك هتخسر ولو خسرت ويعني ويعني ولو خسرت ما خسرتش حاجة زيادة ايه خسرت انت في الاخر بتاكل لقمة وخلاص فرقت ايه امسك في الحياة الأبدية التي إليها دعيت واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين ايه حكاية الاعتراف الحسن دي كان في الطقس القديم الموعوظ قبل ما يتعمد تيموساو اتعمد على كبر على فكرة لأنه كان في الأول يوناني أبوه يوناني وأمه يهودية فبولس الأول ختنه عشان يبقى يهودي عشان يقدر يدخله المجامع اليهودية وعمده بعد كده فبقى إيه يهودي وبعدين بقى متنصر بقى مسيحي فهو في طقس المعمودية كان يقف زي ما بيحصل في المعمودية دلوقتي الإشبين يعمل كده يعترف قدام الناس قدام الكنيسة أؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل وابن الوحيد ربنا يسوع المسيح والروح القدس والحياة الأبدية وقيامة الجسد وقبلها بيجحد الشيطان أجحدك أيها الشيطان وكل قوتك و... الطقس ده قديم جدا ده اللي يسموه الاعتراف الحسن من ضمن بنود الاعتراف الحسن أن الإنسان بيعترف أنه مش تبع الغرب والشيطان والفلوس تبع الشرق والأبدية والمسيح فهنا بيفكروا مش احنا اتفقنا يوم ما اتعمدت انك مش بتاع دنيا ومش بتاع فلوس ايه المشكلة ما انت مدي كلمة من الاول انك من ساعة ما اتعمدت انت عينك على الشرق مش على الغرب عينك على النور مش على الضلمة عينك على الأبدية مش على الفلوس فافتكر انك اعترفت الاعتراف الحسن انت مش بتعمل حاجة زيادة انت بتلتزم بكلمة قلتها يوم ما خدت السر يوم ما بقيت ابن لله انت اعلنت قدام الكل ان بنويتك لله اغلى من كنوز الدنيا انت قلت كده فبنفكرك انك اعترفت الاعتراف الحسن امام شهود كثيرين كان لازم يحضر الجحد ده او الاعتراف ده شعب الكنيسة او يعني شهود كتار عشان يؤكدوا انه ايمانه كان مستقيم قبل ما ينزل جرن المعمودية قبل ما يتعمد يبقى افتكر انك وعدت ربنا من ساعة ما اداك البنوة انك ما تبصش في الفلوس والدنيا وافتكر ان الحياة الابدية في ايدك يا ضيعتها يا مسكتها لو مسكت حاجة تاني هتسيب الابدية لو مسكت الابدية هتسيب الفلوس تسيبها تجري وراك تحت رجليك انما ما ينفعش تمسكها في نفس الايد كمان حل اهرب كل ما تلاقي إغراء من النوع ده اهرب صدقوني الواحد بيشوف ناس بتعرف تهرب صح زي أبونا إبراهيم مع لوط تيجي شكله كده شكل شكل صغير سيرة حس يشم إحساس كده إنه هيحصل زعلة في الفلوس يجيب الشخص الغريم ويقول له شوف اللي يريحك إيه أنا مستعد أخسر كل حاجة إلا أنت طبعا في عرف كل الدنيا ده مغفل إنما السما بتسقف ساعتها وبتهيص لأنه ده بيلعبها صح فاهم الحكاية صح واللي قدامه ممكن يستغل الفرصة وماله يستغل على قد ما بيستغل بيأذي نفسه وعلى قد ما المستغل عمال ياخد مكافآت وأكاليل يا بخته يا بخته لأنه اشترى المسيح بخسارة مادية يا هيعرف إنه طلع ناصح جدا بالحركة دي انما بيقول له احنا مش هنخسر بعض انا ما بخسرش انسان انا اخسر فلوس انما ناس لا المسيح علمني كده ما اخسرش بني ادم مهما كان لان المسيح عمل كده جه دفع دمه عشان ما يخسرش بني ادم مش دفع فلوس فانا كبير ايه هدفع فلوس خد يا عم كل الفلوس بس ما نخسرش بعض كم واحد يعرف يقول كده اما انت يا انسان الله فاهرب اهرب من محبه المال فاهرب من هذا يبقى آخر سؤال هل معنى كده أن الغني لا خلاص له يحكى أن القديس كليماندوس من فلاسفة الكنيسة الأولى في القرن الثاني والثالث علامة كان في الأصل فيلسوف ولما تعمد يقولوا فضل لابس روب الفلسفة كان ليهم أرواب كده وبقى هو مدير مدرسة اسكندرية اللاهوتية وأخذ على عاتقه أن يبشر فلاسفة العالم وكسب كل الفلاسفة اللي خاطبهم خلاهم مسيحيين لأنه كان فيلسوف كتب أول كتاب عن بعنوان كيف هل يخلص الغني أو كيف يخلص الغني الكتاب ده مترجم عربي على فكرة هل ممكن أن يخلص الغني وابتدى يشرح الحته اللي قالها ربنا يسوع انه ما اعصر دخول الاغنياء ملكوت السماوات ودخول جمل من ثقب ابره اعصر من ان يدخل غني وفي موضع اخر قال دخول المتكلين على اموالهم وحط شويه قواعد هقول لكم بعضها وبعدين ارجعوا للكتاب هل الغني ممكن يخلص طبعا ممكن بدليل ان التلاميذ راحوا للمسيح قالوا له اذا من يخلص بعد الكلمتين اللي قلتهم دول قال لهم غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله ما تقولوش مستحيل لا ربنا يقدر أول خلاص للغني أنه يحب ربنا فيفقد حب الفلوس الغني اللي يحب ربنا زي أبونا إبراهيم ما يحبش الفلوس في فلوس ما فيش فلوس ما تزغلوش إذا كونه غني في ذاته دي ما توديهوش جهنم المهم قلبه فين يا ابني اديني قلبك لو قلبك مشغول بربنا فعلا وبتحب ربنا قوي يبقى الفلوس ملهاش سعر ولو عندك ملايين الدنيا ما تضيع ما تأذكش يبقى أول محك كم تحب الله من كل القلب من كل الفكر من كل القدر ولو طلب فلوسك تقول له يا رب ما تغلاش عليك أبدا كلها عشان كده لما كنا بنتناقش في العشور واضح ان في محبة مال خلينا نعترف بكده لان كم واحد فينا اهو عشنا سنين بندفع عشور كم واحد كبر في الحتة دي بقى يطلع خمس بقى يطلع ربع بقى يطلع ودي انه بنشوف غلابة مش لاقية تاكل ومش لاقية تتعالج وبنشوف امراض ملهاش حل وبن... طيب ما مش هنكبر بقى في الحتة دي ولا هنفضل نحاسب ربنا بالقطارة يبقى اول خلاص للغني ان يحب الله لما يحب ربنا أمان كده ممكن يدخل ويمشي صح ويدوس على الفلوس تاني حاجة أن يكون أمين فيما بين يديه لأن الأغنياء الفلوس بتسهل عليهم عدم الأمانة مش كده؟ الفلوس لما تكتر تفتح أبواب ومجالات عدم أمانة غش ورشاوي وخداع وظلم ومقالب الفلوس لما تكتر تفتح المجالات دي إنما الأمين الرجل الأمين الكتاب يقول كده الرجل الأمين كثير البركات فحتى لو عندك فلوس الدنيا خليك أمين في كل قرش بيتحط في مكانه وفي كل موظف ياخد حقه وأكتر من حقه شوية ده معلمنا يعقوب خبط في الأغنياء تخبيط في رسالة يعقوب مرعب قال أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقا شقاوتكم القادمة غناكم قد تهرأ وثيابكم قد تهرأت وفضتكم وذهبكم قد أكلهم الصدأ ليه؟ يقول لأنكم ظلمتم الحصادين وبخستم حقهم فالفعلة دول بيصرخوا في ودان ربنا المظلوم ده يعني كلامه دخل ودان ربنا فيا ويل الغني من الظلم فلما يكون الغني أمين جدا وكريم بيحمي نفسه من أن الفلوس تأذيه حاجة كمان تحمي الغني من أذية الفلوس حب العطاء ربنا اداك عشان تدي ربنا اداك كتير عشان تدي كتير وادى الغلبان قليل عشان يدي قليل انما انت لما تدي قليل لا مش هيطالبك بقليل هيحاسبك على الكتير اللي كان عنده وزنة كان مطلوب يجيب وزنة اللي معاه خمسة كان مطلوب يجيب خمسة طب ربنا اداك كتير انت بتدي كتير ولا بتديش كتير صدقوني اؤمن انه لو المصريين بس القباط في مصر لو كل واحد تحرر من محبة المال ما هيبقى في فقير في مصر مسيحي أو مسلم كمان لو المسيحيين بس تحرروا من محبة المال هنوصل للي وصلت له الكنيسة من 2000 سنة وصلت الكنيسة من 2000 سنة للاشتراكية المثالية ما كانش لم يكن أحد محتاجا إزاي؟ ده لا في حسابات ولا بنوك ولا ولا أي حاجة ودي كنيسة فقيرة كل أعضائها غلابة وعبيد إزاي لم يكن أحد محتاج كان كل واحد يبيع اللي عنده يحط في إيد الكنيسة والكنيسة توزع بمنتهى الأمانة والإيمان والكل فرحان وراضي وفرحان وشبعان وسعيد إنما النهاردة إزاي نكون بنتناول و... وفي فقراء مش لاقية تاكل بعد ما تتناول مش عارف هياكل امتى مش عارف هياكل امتى هيلاقي اكل لعياله ولا لا حاجة تخوف طبعا المسيح هيسألنا عن الناس دول يبقى اللي يأمن خلاص الغني حبه للعطاء انشغاله بعمل الخير ربنا مديك كتير عشان تفضي نفسك تعمل خير شوف بقى المشاريع كتير والخير كتير والغلبة كتير وعمل الرحمة ملوش آخر هنا يخلص الغني لما يحط كل طاقاته تحت ايدين ربنا عشان الغلابة هنا يدخل السم حتى لو ملايين الدنيا تحت رجليه كمان لكي يخلص الغني لابد أن يعيش توبة مستمرة وبالذات يحذر من الكبرياء محبة المال والكبرياء شققاء اخوات ما يسيبوش ايدين بعض ما أصعب ألا يسقط الغني في التعالي والكبرياء صعب والكبرياء أم الشرور كلها تقفل باب الملكوت في وشه على طول إذا تحلى الغني بالتواضع خلاص كده السكة مفتوحة للسماء برضه حتى لو كان غني إذا هل يمكن أن يخلص الغني؟ طبعا يمكن لكن باللي قاله المسيح بعمل الرحمة بالتوبة المستمرة بالتواضع وكراهية الكبرياء بالعطاء بلا حدود بحب ربنا اللي يمشي في السكة دي خلاص حتى لو ربنا مدي كتير هو هيبقى بيسابق ربنا في العطاء فاهمين اقصد ايه يدي قد ما يدي وربنا عمال يدي قد ما يدي ويبقى مش عارف يقفل الحنفية توصل مع بعض الناس لكده يبقى بيدي بجنون انما بياخد باكثر من هذا الجنون ده وعد ربنا فيبقى مش مش عارف يقفل ما مش عارف يلم الحكايه يعني عاوز يدي عشان يخلص انما مش راضيه تخلص لانه على قد ما بيدي على قد ما الحكايه شغاله احسن من الاول واجمل من الاول طب ومين مين يحب يعيش في في احلى من كده بدون هم وبدون غم وبدون ظلم وبدون خساره حد وفي نفس الوقت السماء مستنياه طب ده حاجه حلوه قوي اذا الغنى او الفلوس وزنه لو استثمرها الانسان بحب باتضاع بحكمه توصله السماء لو ساب الفلوس تتأله هتضيع منه السماء لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين